أحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد انتهينا من الآيات التي تناولت الحديث عن حادثة الإفك هذه الحادثة التي اتهمت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين في عرضها وفي شرفها ظلما وزورا وبهتانا وبينا ماذا كان في شأن هذه الخصة وماذا أنزل الله سبحانه وتعالى فيها وبين أنها من الضلال ومن الإفك المبين وعقب وأعقب الله سبحانه وتعالى هذه القصة بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت النظر مع عموم هذا اللفظ إلى أمر خاص وإلى قضية خاصة ألا وهي أن ما كان وما دار في حق أم المؤمنين عائشة إنما هو كان بسبب اتباع خطوات الشيطان فما قاله بعض المسلمين وبعض المؤمنين وروجوا له وتناقلوه في حق أم المؤمنين عائشة ليس من دين ولا من عقل وإنما هو من اتباع خطوات الشيطان ولذلك حسن ها هنا أن تأتي هذه الآية بعد هذه القصة والآيات التي تناولت هذه القصة وحتى يبين الله سبحانه وتعالى لنا أن الخوض في أعراض المؤمنات بغير بينة وبغير دليل إنما هو من اتباع خطوات الشيطان ونعوذ بالله أن نكون متبعين لخطوات الشيطان هذا ملحظ الملحظ الثاني أن هذه الآية بينت أن الشيطان إذا أراد منك شيئا فإنه لا يأتيك دفعة واحدة وإنما للشيطان خطوات يسوقك بها إلى الشر الذي يريده شيئا فشيئا وكل إنسان له نقطة ضعف وله مفتاح والشيطان يأخذك من خلال نقاط ضعفك أحيانا قد يأخذك من باب الخير ثم ينزل بك إلى الحضيض ويوقعك في الشر وأحيانا يأخذك بالصغائر فإذا ما استهنت بها وقعت في الكبائر فالشيطان له خطواته وله أساليبه التي ينبغي أن نتيقظ لها وأن نكون إن شاء الله تعالى على يقظة تامة حتى لا نساق وحتى لا يشمت فينا يوم القيامة ويقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ولذلك ابن كثير عليه رحمة الله بيذكر أثرا هو قد صحح هذا الأثر وذكره في عدة مواطن وكان منها أنه ذكر هذا الأثر في كتابه الطيب البداية والنهاية أن رجلا من عباد بني إسرائيل والتعبير واضح من عباد بني إسرائيل جاء إليه إخوة وشكوا إليه أن لهم أختا وهذه الأخت تصاب بحالات صرع وما شابه ذلك فهل عنده من علاج وبدأ الرجل كان يدخل عليها حتى يقوم بعلاجها في وجود إخوتها فلما انصرف ولا أو حينما ينصرف كان الشيطان يعود إليها يؤز لها أزة ويضيق لها الأمور حتى يصيبها بالصرع مرة أخرى فقالوا ما لك في أن نصنع لك صومعة بجوار أو نصنع لك مكانا بجوار مكانها حتى تكون على مقربة منها كلما صرعت أدخلناك عليها حتى تعالجها مما هي فيه والرجل قبل قبل لأنه كان يعتقد أنه يفعل ليه يفعل الخير وهكذا جاءه من باب خير الإخوة تركوه واستأمنوه وسافروا للتجارة واستأمنوه على أختهم كانت النتيجة أن الشيطان يأتيه ما لك تجلس وحدك تتركها وحدها الخلوة لا يعني تنفعها وإنما قد تضرها ما لك في أن تجلس وتتحدث معها ما لك ما لك ما لك إلى أن دخل عليها وبدأ يحدثها في خلوة ثم بعد هذا ألقى الشيطان في روعه وفي روعها أنه يحبها وأنها تحبه وهكذا حتى وقع عليها وزنى بها فلما زنى بها أراد أن يداوي ما فعل وهو يعلم أن إخوتها لو عادوا وعلموا بذلك لن تقوموا منه فكانت النتيجة أن الشيطان وسوس إليه فقتلها ودفنها ولما عاد إخوتها وسألوه عنها قال لا أدري أين ذهبت ودي إنسانة مريضة ما أعرفش راحت فين لا أدري أين ذهبت فجاءهم الشيطان في منامهم وصور لهم ما فعله هذا العابد والذي كان يسمى ببرصيص بأختهم فذهبوا إلى المكان الذي صور لهم في المنام فنبشوا هذا المكان فوجدوا جثتها فصلبوا هذا العابد فجاءه الشيطان متمثلا في صورة بشر وقال له إذا أردت أن تخرج مما أنت فيه فاسجد لي سجدة فسجد له فقبض على كفر فانتقل من إلى وذلك حينما اتبع إيه خطوات الإيه خطوات الشيطان فالشيطان يسوق الإنسان شيئا فشيئا إلى ما يريد ويستخدم معه أساليب عدة أحيانا يصور له الأمور على غير حقيقتها كما صور مثلا لعباد القبور أنهم بذلك يتقربون إلى الله ويكونون في طاعة فيصور لهم الحرام على أنه عين الحلال ويصور لهم الشرك على أنه عين التوحيد ويزين لهم الأشياء الخبيثة على أنها أشياء طيبة ويقلب لهم حقائق الأمور ويسوقهم شيئا فشيئا حتى يوصلهم إلى الغاية التي يريدها هذه الغاية حددها الله سبحانه وتعالى حينما قال ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر يأمر بالإيه؟ بالفحشاء والمنكر يسوقك إلى فحش القول وفحش الفعل يسوقك إلى فحش القول وإلى فحش الفعل ويسوقك إلى منكر القول ومنكر الفعل فيسوقك إلى كل ضلال وإلى كل ما يبغض الله ورسوله وكما قلت أحيانا من حيث لا تدري ومعنى هذا أيضا أن بعض الناس وهذه الآية فيها إلماح وفيها إشارة أولئك إلى أولئك الذين خاضوا في حق أم المؤمنين عائشة وأنهم ما نطقوا بهذا القول الفاحش إلا بعد أن اتبعوا إيه؟ خطوات الإيه؟ خطوات الشيطان وقد يسأل سائل هل الشيطان يترك الإنسان بالطبع لا وهل الإنسان يستطيع أن ينتصر على الشيطان في كل الجولات بالطبع لا بالطبع لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل بني آدم خطاء ومعنى هذا أن الإنسان لا يخلو من الخطأ وك وكما رأيتم أول الخلق سيدنا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام أول الخلق وسوس إليه الشيطان وأوقعه في الخطأ وفي مخالفة أمر الله وقال الله سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه إيه فغوى وقال الله سبحانه وتعالى في حق آدم فنسي ولم نجد له إيه عزما هذه حقيقة وهذه طبيعة البشر أنك قد تكسب جولات قد تكسب جولات ولكنك أحيانا قد تخسر وأحيانا تقع في الخطأ وأحيانا تتبع ولو خطوة من خطوات الشيطان فماذا يكون الحل وماذا تكون النتيجة هل كل إنسان ضعفت نفسه أو ضل الطريق وأخطأ واتبع هل معنى هذا أن الباب يغلق في وجهه وأنه يحكم عليه أنه من أهل النار بالطبع لا إذا دنست بالذنب فهناك ما يطهرك وهناك ما يزكيك ألا إنه التوبة إلى الله رب العالمين فتلقى آدم من ربه كلمات فإيه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فهذا حق ومن هنا قال العلماء ما فتح الشيطان على الإنسان باب معصية إلا وفتح الله لك باب رحمة وباب توبة فالباب لا يوصب والباب لا يغلق ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ومعنى زكى أي طهر ومعنى أن الله يطهرك من الذنوب والآثام ومما وقعت فيه الطريق إلى هذه الطهارة لا يكون إلا بالتوبة التي فتحها الله سبحانه وتعالى لك وهنا يظهر لنا جليا ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله سبحانه وتعالى يتعامل معنا بالفضل والرحمة بالفضل والرحمة لا بالعدل وهناك فرق كبير بين أن يعاملك الله سبحانه وتعالى بالعدل وبين أن يعاملك بالفضل والرحمة فلو أن الله عاملنا بالعدل ما دخل الجنة منا واحد وما تطهر منا واحد لأن العدل ماذا يقتضي العدل بيقتضي أن السيئة سيئة والحسنة حسنة هذا هو العدل هذا هو العدل ارتكبت سيئة فهي سيئة فعلت حسنة فهي حسنة طب هل الله سبحانه وتعالى يعاملنا كذلك لا والله وإنما الحسنة عندي بعشر أمثالها أو أزيد كمان الباب مفتوح يبقى ده عدل يبقى ده عدل ده ايه ده فضل ورحمة طيب ممكن يبقى فيه عدل لو برضو جاء المقابل والسيئة عندي بعشر أمثالها وأزيد يبقى ده المقابل وده العدل أهو قال لا والسيئة عندي بمثلها أو إيه أو أغفر يبقى أنت هنا ماشي بالإيه ماشي بالإيه بالعدل لا والله بالفضل والرحمة ولذلك كان لا يمكن لبشر من خلق الله أن يزكى بمعنى أن يتطهر لأن الزكاة معناها الطهارة معناها النماء فما زكى أي ما طهر منكم من أحد أبدا لبقي كل واحد منا مدنسا بذنوبه متسخا بأوزاره يلقى الله سبحانه وتعالى بها وكما قلت ما من واحد منا إلا وتغلب سيئاته على حسناته إلا ما رحم ربي وهم قليل قليل فلو كان الأمر كذلك لهلكت أكثرية الناس وما كانت الجنة إلا لأحاد يعض- يعدون على أصابع اليد ولكن كما قلت الله سبحانه وتعالى يعامل الخلق بالفضل والإيه بالفضل والرحمة بالفضل والرحمة وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يدخل أحد الجنة بإيه بعمله اوعى تعتقد ان انت لو كان مقياس دخول الجنة هو العمل أنك تستحق الجنة وستدخل الجنة لا والله لا يدخل أحد الجنة بإيه بعمله ولذلك قال بإيه برحمة الله وقالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى يتغمدني الله إيه برحمته برحمته نعم وده لا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني بعض الناس قد يرى تعارضا بين هذه الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ويقول لك والله هذه الآية بتنص على أن دخول الجنة يكون بالإيه؟ يكون بالعمل وبعدين يجي يقول لك والحديث نفى أن تدخل الجنة بالإيه؟ بالعمل وإنما ستدخل بالرحمة ويقول لك هذه هي مشكلة والقرآن يتعارض مع السنة والسنة تتضارب مع القرآن قل والله أنت ما فهمت شيئا على الإطلاق ما فهمت شيئا على الإطلاق لماذا؟ يا أخي الآية تناولت جهة والحديث يتناول جهة أخرى كيف تقول لي ازاي ده الآية بتثبت الدخول بالعمل دخول الجنة بإيه بما كنتم تعملون والحديث ينفي لن يدخل أحد الجنة بإيه بعمله فازاي يكونوا الاثنين ماشيين مع بعض المسألة بسيطة جدا كيف أهل العلم قالوا ينبغي أن تفرق بين السبب والثمن بين الايه السبب والثمن تقول لي يعني ايه الكلام ده يعني ايه الكلام ده يعني لما اجي انا يعجبني شيء عندك يقول لك الله بسم الله ما شاء الله بتاع ده عجبني قوي ايا كان بقى هذا الشيء عجبني قوي تقول لي والله هو هديه مني لك تمام فأنا أجي في يوم من الأيام وأشوف والله هذا الشيء إيه؟ لنفترض إنها عباية فريدة من نوعها ورضيت عندك وعد- إيه، بسم الله ما شاء الله قلت لي والله ما هي راجعة فأنا قعدت بيني وبين نفسي كده ما أنا لازم يعني أكافئك على هذا أنت راجل ما- ما بخلت عليا وعلى طول رحت مديني فقررت ان انا احط لك 100 جنيه في ظرف واديهم لك هديه انا ال 100 جنيه دول قد يعتبروا ثمن للايه في مقابل العبايه بالضبط كده وزنتها كده لكن انا بقى راجل ثري جدا وحضرتك لما اعطتني العبايه ويمكن انت احوج ما تكون اليها رحت داخل عليك في يوم من الايام وقلت لك خذ رحت مديك مفاتيح شقه او مفاتيح عربيه لو حطيت العبايه في المقابل ها تنفع تبقى تمن للعربيه ولا تمن للشقه تنفع اه ايه بقى الفرق ايه الفرق ان العباية هنا ما هياش ثمن وانما هي ايه سبب انما هي ايه سبب سبب في ان انا اديتك العربية لكن عمرها ما هتكون ثمن فلما اجي اسألك عملك سبب في دخول الجنة ولا ثمن للجنة مسألة وضحت عملك سبب في دخول الجنة ولا ثمن للي في الجنة والله لو قلت ان هو ثمن تبقى واهم وغلبان ولا انت عارف اي حاجة اذا عملك ايه سبب بس لكن ليس بايه بثمن يقول لما تخش ما تقولش بقى س- شوف اه طبعا ما انا استحقها بفلوسي بحسناتي لا يا حبيبي عملك كان مجرد إيه سبب سبب ولكنه ليس بثمن فالآية الباء فيها سببية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم فالآية تبين أن العمل وإن لم يكن ثمنا لما في الجنة ولكنه إيه؟ سبب لابد من وجوده فالعمل بنص الآية سبب في دخول الجنة فأثبتت الآية أن العمل سبب في دخول الجنة ونفى الحديث أن تعتقد أن العمل ثمن للجنة في تعارض في تعارض في تعارض في الشعر آية بتثبت أن العمل سبب والحديث بينفي أن يكون العمل إيه ثمن ثمن لا تمام فالاثنين بيدوروا في فلك واحد لمن كان له قلب وعقل يفهم به مثل هذه الأمور لكن في النهاية كما قلت لكم أن العمل مجرد إيه مجرد سبب ولكن دخلنا الجنة وحصلنا على ما فيها كل هذا برحمة من برحمة الله وحتى السبب والله حتى السبب لن تملكه إلا إذا أيضا تداركتك رحمة الله وفضله لأن علشان يكون العمل سبب يبقى ينبغي أن تغلب حسناتك على سيئاتك وبالطبع معظمنا إن لم يكن 99% و9 من عشرة فينا سيئاتهم غالبين على حسناتهم وأنا أقول سيئاتنا غالبة على حسناتنا دي مسألة معروفة وعشان كده احتجنا إلى أن يعاملنا الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالفضل فمن فضل الله بقى يفتح لك مكفرات للذنوب الوضوء على المكاره والجمعة إلى الجمعة وانتظار الصلاة والصيام يوم عرفة والصيام يوم عاشوراء مش كل ده بي مكفرات كده ويفتح لك الفضل في المعاملة في المقابل الحسنة بعشرة أو أزيد ويوقف لك السيئة عند حد معين السيئة بمثلها ومش كده وبس ده انت أتبع السيئة الحسنة تمحها ده مش كده وبس تستغفر الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له عايز بعد ايه فضل بقى يا اخي ولذلك والله فعلا ما لأحد عذر عند الله بعد هذا الفضل وهذا الكرم فالله سبحانه وتعالى بين أن الشيطان لنا بالمرصاد وأن له خطوات وله مثالبه وله أن له خطواته وله مثالبه وهو لا يدأ ولا يكل ولا يمل ولكن لا تنسى في المقابل فضل الله وإيه ورحمته وأن الله سبحانه وتعالى يتدارك بفضله ورحمته عباده يكفر ويزكي ويطهر بس مين بقى ولكن الله يزكي ها من يشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن طبعا الحمد لله بفضل الله ورحمته بدأ يزكي بس يزكي مين ولكن الله يزكي أي يطهر من الذنوب والآثام مين المن يشاء من يشاء من يشاء دي يعني مين مين من يشاء مين من الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يطهره من الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه ده مين مين أولا عليك أن تخرج المشرك إلا إذا تاب إن الله لا يغفر إيه أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عليك أيضا أن تخرج الكاذب والمنافق الذي يتوب نفاقا أو يتوب قصرا أو قهرا ما في ناس بتتوب قصرا أو إيه أو قهرا ده فرعون آمن بالله يا أخي مش جه في الآخر وقال آمنت ولا ما قالش ها بس ده إيمان مين إيمان مين المضطر آه إيمان المضطر آه ده قاصر غصب عنه لا طريق أمامه إلا ذلك ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيغفر للعبد ما لم يغرغر ما لم يغرغر يعني بقى فين سكرات الموت فيبقى في سكرات الموت ويقعد بقى يقول لك تبت إلى الله وحتى أصحاب الأموال زي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيغرغر فيقول لفلان كذا ولفلان كذا وابتدي بقى يبان إن هو كريم وبحبوح وهيوزع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد ك بعد إيه يقول من طلع وهيتقسم المال ده غصب عنك وهيقول لغيرك رغم إيه رغم أنفك رغم أنفك فكل دي أفعال المضطر الذي لا سبيل له إلا ذلك وتبين أنه لا ينفعه إلا ذلك إلا ذلك فهؤلاء أيضا ممن لم يشأ الله سبحانه وتعالى من خلال الأخبار الصحيحة أن يزكيهم وأن يطهرهم وأن يغفر لهم وخرجوا من دنياهم هكذا بما تحملوه من ذنوب ومن أوزار كذلك بعض أولئك الذين يعتقدون أن التوبة مجرد كلمات يضحك بها على عقول الناس فدي يتكلموا يقول لك يعني أنا تبت وهو لم يتب كاذب في توبته لأن التوبة لها شروط التوبة لابد أن توفر لها شروط أي شرط بيختل فتوبتك غير مقبولة فأولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة الندم يبقى أول شيء تعمله تعمل إيه إنك هتندم مش هتقولها كده جبران خاطر ليا ولا مجارة ليا ولا نفاقا ولا مداهلة ولا ولا ولا انك تندم نمرة اتنين نمرة اتنين انك تقلع عن المعصية تقلع عن المعصية وإلا فأي توبة لمن قال يا رب تبت إليك وهو متلبس بالمعصية ولذلك المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه كالمستهزئ بربه فيبقى قاعد زي ما قلت لكم فيما مضى السجارة في في ايده عمال ربنا يتوب عليا يا اخوي طب ما يتوب عليك ما ترميها ما تطلع العلبة وتحدفها من جيبك وخلاص عشان ربنا يتوب عليك لكن ربنا ادعي لي ربنا يتوب عليا أي توبة أي أي توبة هذه شروط التوبة إنك تقلع عن الايه؟ تقلع عن الذنب تقلع عن الذنب ثم تعزم على ألا تعود يكون في نيتك انك لن تعود اليها مرة ايه مرة اخرى قد تقع فيها على سبيل ضعف النفس او ما شابه ذلك يعني فان تبت تاب الله عليك لكن لما تبقى في نيتك من الاول زي ما بعض الناس بيعمل ها يحصل زلزال ولا يحصل رعد وبرق يا رب تبت اليك ويقوم يصلي وصلى اهو بس دي مسألة ايه وهو في قلبه لو عدت المسألة ب... بسلام عاد الوضع إلى ما كان بل أسوأ أسوأ فلا بد أن أنت تبقى عارف أن مش أي واحد بيقول تبت إليك يبقى هو فعلا تائب أو إن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته لا ولذلك عجز الآية لو اختمها يعني كان في منتهى الروعة والدقة ولكن الله يزكي من يشاء اسمع اللي جاي والله سميع عليم ايه شوف الدقة سميع عليم عشان كده قتادة قال كلمة طيبة جدا قال إن الله يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي فمش أي واحد ما يجيش واحد يقول ايه تبت إليك وبعدين ربنا ما يقبلش يقول لك ما يمكن ما سمعش يا راجل اتق الله اتق الله اتق الله لا هو سميع فكل من قال تبت إليك سمع ولكن ليس كل من قالها قبلت منه لأن السمع بيصحبه إيه علم فالله يعلم الصادق من غيره من غيره يعلم التائب بحق من غير الايه من غير التائب بحق انه عليم عليم بالقلوب وعليم بخفاء النفوس ودي المعدة اللي قالها لنا قتادة يسمع الصوت الايه الخفي مش محتاج لما تتوب تخرج تعمل إذاعة لا لا ويعلم القلب الايه النقي والله لو قلبك صادق فعلا فعلا نادم فعلا عازم فعلا لن يغيب هذا عن علم الله رب العالمين لن يغيب هذا عن علم الله رب العالمين وكان في هذا فتح باب أمل وباب توبة لكل فعلا من ندم وكان مخلصا من المسلمين كأمثال مصطح وحمنة وحس وحسان وفيها ردع للمنافقين أنهم ولو, ولو أظهروا التوبة أمام الناس فتوبتهم مردودة عليهم لأننا لو صدقناهم لعدم علمنا بالقلوب فالذي يقبل التوبة هو علام الغيوب بس فكان فيها فتح باب أمل للمؤمن حق وفيها ردع لمين للمنافقين اللي يقول لك طب انا تبت طب مش عارف ايه نقول له سميع ايه عليم سميع عليم بس فحط نفسك يعني تحت هذا تحت هذا تمام هذه القضية بعمومها ما دام الأمر كذلك إذا فعلا هناك من تاب وكانت توبته إيه؟ صادقة ومن هنا أراد أن يؤكد الله سبحانه وتعالى لنا هذا المعنى أن فعلا هناك من تاب وكانت توبته صادقة ويعلم الله سبحانه وتعالى صدق توبته فذكر الله سبحانه وتعالى لنا قضية خاصة ماذا قال الله سبحانه وتعالى قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أولا ما معنى ولا يأتل ما معنى ولا يأتل الإله اللي هو الحلف اللي هو إيه الحلف وزي ما قال النبي وهو يمدح فيقول قليل الألايا قليل الألايا على قليل الايه الحلف حافظ اليمين إذا بدت منه الإليا برت لو طلعت منه حلف مرة كده لابد أنه يبر ودليل أن الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ليه قضية الإله أن يحلف الرجل على ألا يجامع امرأته وألا يقربها فكان الإله بمعنى الحلف فالله سبحانه وتعالى ينهى عن الحلف على الإطلاق لا دي في واقعة عين واقعة إيه عين ما هي واقعة العين هذه واقعة العين كانت بين أبي بكر وبين ابن خالته مصطح ابن ثاثة كما قلت لكم أبو بكر كان ينفق على مصطح ومصطح كان رجلا مسكينا وبنص القرآن كان رجلا مسكينا وهناك فرق بين الفقير وبين المسكين الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه وأما المسكين فهو الذي له دخل له دخل مورد ولكن دخله لا يكفيه ولكن ايه دخله لا يكفيه يعني احنا مثلا في مصر ستين مليون ستين مليون عندنا تسعة وخمسين مليون واخد بالك مساكين ومش حضراتكم مساكين برضه ولا ايه مساكين ليك دخل ولكن دخلك ايه لا يكفيك لا يكفيك فده يبقى اسمك ايه فانت مسكين وانا مسكين وهو مسكين مساكين كده بسم الله حتى باين على شكلكم وشكلها مساكين مسكين فالمسكين اللي له دخل ولكن دخله ايه لا يكفي حتى لو لو بيملك عقار وممكن يبقى اسمه مسكين يعني من ضمن المساكين مثلا في في في لجنه المسكين اللي احنا ماسكينها بنطلع راتب لبعض الاطفال اليتم مع انهم في حوزتهم عقار بيملكوه العقار عبارة عن أربعة أدوار الأربعة أدوار بأربع شقق الأربع شقق بيدخلوا شهريا 22 جنيه يعملوا ايه دول الإيجار القديم بقى 4 جنيه وت... كده يعني وخمسة جنيه وخلصت المسألة على كده يبقى اسمهم ايه 22 جنيه في الشهر دول يأكلوهم ايه ها ولا إشحاف ولا إشحاف صدق فيبقى اسمه ايه مسكين فالمسكين اللي مع اللي له دخل بس دخله ايه لا يكفيه لا وده بيبقى من موارد الزكاة لا يكفيه وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن السفينة التي خلقها الخضر وبعدين علل هذا فيقول وأما السفينة فكانت لمساكين يقول ايه ده عندهم سفينة ومساكين بقى في ملكهم سفينة ومساكين اه لان الريع اللي بيدخل منها لما بيقسم عليهم يقسم عليهم لا يكفيهم يبقى اسمهم ايه مساكين مساكين فمسطح هذا كان مسكينا دخله لا يكفيه فكان أبو بكر الصديق يحسن إليه وينفق عليه فلما خاض بعض الناس في حق وفي عرض أم المؤمنين عائشة كان من أولئك الذين خاضوا في حقها مصطح وهنا المسألة بتبقى شديدة على النفس شديدة على النفس ليه أولا لأن مصطح قريب وعشان انت وعشان كده انت لو بتحدث اي مسألة لو لو كثير من الناس خاضوا في حقك يمكن ما تتضايقش الا لو قالوا لك فلان خاض في حقك فلان سبت الناس كلها ومسكت في فلان قل ايوه اصل ده مني سامعني وكده بتبقى صدمتنا فيه القريب دايما كده قول يعني ده انجاز لغيره ان يقول يا اخي القرابه اللي بينا ولذلك تقعد انت حتى تقول له تقول له يا أخي أنا ما كنتش متوقعها منك ده أنت المفروض أنت اللي تذب عني ده أنت قريبي وعشان كده بيقولوا إن الإساءة من القريب بتكون إيه بتكون أشد فهو قريب والإساءة منه أشد أدي واحد اتنين ومحسن إليه مش قريب عادي ما ممكن يكون قريب ليك وبيبغضك وفي بينك وبينه ما يبغض بعضكما في بعض مش كده ولا ايه لكن ده ما فيش ده ابو بكر بيعمل ايه ده انت الا ما بتحسن الى اي واحد ايوه اي واحد دايما يقعد يدافع عنك ويحاول كده يظهر المظهر طب بتحسن اليه فشوف قريب ومحسن اليه وغلطه مش صغير ما هو ممكن يكون غلطته غلطه صغيره كلمتين وخلاص لا ده بيتكلم في حق مين في حق عرض ابنه من احسن اليه طب دي تبقى على قلب أبي بكر شكلها إزاي بقى شديدة ولا بسيطة يا الله قريبي قريبي واللي بحسن إليه يتكلم في عرض ابنتي مسألة شديدة جدا على النفس ولذلك أبو بكر الصديق أقسم يمينا أن يمنع فضله وإحسانه عن مصطح أقل شيء يعني ده غيره بقى كان ممكن يروح يضربه يعوره يموته ها يحاسبه باثر رجعي هات اللي انت خدته قبل كده ما انت ما تمرش فيه كده ابو بكر اكتفى بانه اقسم ان يمنع فضله عن مصطح وله عذره في هذا وله عذره في هذا ولكن شوف اراد الله سبحانه وتعالى ان يعلي مكانة أبي بكر الصديق وشأنه إي والله يعلي مكانته وإيه شأنه له عضو أي إنسان مكانه أقل ما يفعل هو ده ولكن الله أراد أن يقول لأبي بكر إن مكانتك أولا ما توصلكش لكده شوف مكانتك إن هو له مكانة ثانية اثنين إذ هما إيه في الغاء إذ يقول لصاحبي يعني خلاه اثنين الله إيه ثالث هما دي ده, ده منزله وشرف ما بعد شرف وبعدين إذ يقول ليه لصاحبه صحبته لمين لرسول الله منزلة رفيعة جدا منزلة رفيعة جدا فكأن الله أراد أن أن يعني يجعل أبي بكر يرتفع بشأنه فوق هذا فوق هذا فالله سبحانه وتعالى راعى أو أراد لأبي بكر أن يراعي هذا الشق في نفسه وأراد أن يراعي أمرا آخر في مصلحة إذا مكانتك يا أبي بكر اسمح لكش دي ده واحد اتنين ومصلح مش هو اللي يتعمل معاه برضه كده حتى وإن أخطأ ليه لأن له ما يشفع له ما يشفع ايه له وعشان كده احنا مش عايزينك تبقى من ال- الكافرين ومش مراد الكفر اللي هو الكفر اللي خرج من مله لا ده زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث في صحيح البخاري انه لما اخبر اني رايت اكثر اهل النار النساء فبيسال بماذا ليه قال بكفرهن فقالوا بكفرهن بالله يعني الكفر بالله قال لا بكفرهن العشير العشير اللي هو الزوج إذا أحسنت إليهن ظهرا تبقى قاعد السنة كلها بتأكلها تشربها وتلبسها وتخرجها وتدعبها وبعدين تيجي في يوم تبدو منك غلطة معاها ثم أسأت إليها يوما قالت ما رأيت خيرا منك قط أنا ما شفتش معاه يوم كويس أبدا يا شيخ اتق الله ات- ولا يوم أهو تلاقي الحريم كده بسم الله أول ما تغدر على طول انسى بقى وتعرف والله ما شفت معاه يوم عدل أبدا ده انت داخله زي العصفوره بقيتي زي بسم الله ما شاء الله ال- ها ولبستي واتكسيتي وتهنيتي سبحان الله العظيم سبحان ما شفتش خير وعشان كده اكثرهم داخلات النار بسبب الحته كفرهن الايه بكفرهن العشير والله فكذلك الامر الاسلام اراد انه يعلمك ان سيئه رجل معك لا تنسيك لا تنسيك ايه حسناته لا تنسيك حسناته لا تنسيك مواطن طيبة يعني الشيء ولذلك هي دي طبيعة البشر والله حاجة غريبة جدا تلاقي الراجل معاك حلو حلو حلو حلو وعلى أول غلطة قضي الأمر طب كل اللي فات ده ما يشفعلوش في هذه الغلطة ده اللي هيعلمه لنا بقى القرآن فأولا أبو بكر شوف تعليم للكل أبو بكر قال ولا يأتلي مين ما قالش ولا يأتلي بعضكم ما يحلفش بعضكم انه آآ آآ لا يؤتوا للقربى مش كده والمساكين والمجين لا ده بص عمل ايه بقى هنا زي ما قلت لك المسألة شديدة على نفس ايه ابي بكر فلما تيجي تروح مقعده وتقول له لا انت مالكش حق كده على طول بالله عليك تعمل انت كده ايه بقى ولذلك انت تتعلم ازاي تعالج صدور الناس كيف تعالجها يعني انا حضرت مشكله مره بين اخين والله بين اخين كان بينهم قضيه ورث ومال فاحد الاخين بعد ما توفي الاب راح واخد بعض المال ازيد من الاخر تمام فالتاني احتكم قال ياخد ازيد مني ليه المال بل- بيننا ايه مناصفة كما له كما لي فلما جاب بعض الناس ودول انا بعتبر بعتبره حكم جاهل راح قاعد قال له يا اخي ما انت ربنا موسع عليك بقى بصيت لل 500 جنيه اللي خدهم زياده ايه ده انت مالكش حق في اللي انت بتقوله ده مالكش ايه حق لا هو ليه مليون حق بقى مش كده ولا ايه فتعنت قال لا ما دام انت بقى قلت لي ماليش حق انا بقى عايز حقي اللي ده حق لكن ما تجيش ما تقوليش لي حق وت- واحتدم بقى الموقف وانتقلت لمحاضر واقسام شرطه وبقت مشكله اللي فعل كده تعب نفسيه صاحب الحق زياده مش كده ولا ايه تعبها له زياده هو متعب نفسيا ان ده ظلمه او جار عليه تيجي تقول- انت تقول له كمان مالكش حق تبقى زدت التعب تعبا وده هيزيده تعنت بقى وتعصب لموقفه فتخيل برضه نيجي نقول لابو بكر انت مالكش حق في اللي انت عملته مالكش حق في اللي انت ايه عملت ينفع يبقى هنعمل ايه هنزيده الما نفسيا ازاي ملوش حق بقى انا بحسن اليه وهو قريبي ويخوض في حق بنتي وبعد كده تقول لي ماليش حق لا بقى مليون حق مش حق ها كده فتعلم ازاي تعالج النفوس فلما قالوا لي الاخين والاخ وعم- رحت جايب أنت مش رب... أم ربنا موسع عليك قال الحمد لله طيب يا أخي قال المال ده حقق ورحت جايب أخوه قلت له قول له المال ده حقق قال له حاضر المال ده حقق قلت له حق بس اعتبر بقى يا عمي ان ده حقك وانت ربنا موسع عليك واخوك فقير ولا مش فقير قال لا فقير قلت له محتاج المبلغ ده فانت بدل ما تصدق بيه على الغريب صدقت بيه على اخوك ايه رايك راح باصص لاخوه قال له يعني انت دلوقتي اعترفت ان ده حقي قال له آه. والناس دي معترفه ان دي حقي قال له آه. راح قايم مطلع 200 جنيه قال له خدهم على 500 جنيه اللي معاك اهو سلك بيهم حالك ريحته اللي انت ريحته لكن لما تيجي تصادر حقه وتقول لي لا مالكش حق لا ليا مليون حق بقى لكن اديني حقي وريحني وبعدين خاطب فيا شوف بقى شوف تعبيري خاطب فيا الاحسان والكرم والعطف والمش عارف ايه يقوم يقوم مش اتنازل عن حقي لا ده اديك فوق ما انت تريد كمان فوق اللي معاك فشوف بقى القران كيف عالج هذا الموقف قال ولا يأتلي أولو الفضل يعني أبو بكر ده أنت صاحب إيه صاحب فضل صاحب شوف شوف شوف معالجة النفوس قرآن يعلمك كيف تكون داعية كيف تصفي موقف صعب جدا على النفس أنت تصفيه تماما فشوف القرآن ومعالجته بقى للنفوس وأنا دايما أخاطب أهل الدعوة اللي دايما بيحكموا في مشاكل وكذا وكذا وكذا ان ياخدوا منهج علاج المشاكل من القرآن الكريم لابد تاخد منهج علاج المشاكل من القرآن الكريم كيف تعالج مشكلة فشوف قد ايه القرآن بقى هيستخدم المؤثرات النفسية الطيبة دي لأبي بكر الصديق فانت صاحب الأصل فيه ألا يقيم للدنيا وزنا ده ربنا أعطاك من فضله فكيف تمنع عن الناس ما تقولهاش وزن فشوف المؤثرات شوف شوف شوف المؤثرات النفسيه الطيبه يبقى قول الفضل والسعه يبقى انت لا يليق بك وانت صاحب فضل وصاحب سعه في المال ان تقيم للمال وزنا او ان تجعله عقوبه لواحد انت تتفضل عليه وتحسن اليه لا يليق بك هذا يوم هنا ابو بكر الصديق يقول ايه يقول اه اه والله صح صح وانا لازم وهنا تتعالج المسألة بدون مصادر أنا إيه حقه ما جاش القرآن قال له أصل مصطح ما غلطش وأنت مالكش حق تعمل كده ينفع ينفع ما ينفعش هزيده تعنتا وضيق صدره وصدر حقه لا أنت صاحب حق بس أنت برضه صاحب فضل وصاحب سعة ما يليقش بيك كده صاحب الفضل والسعة ده دايما بيتنازل عن ايه عن حقوقه عن حقوقه تمام وبعدين تعالى بقى الجهة الأخرى راعي حال نفسك إما راعيش حال نفسك راعي حال مين شوف جباله من الاتجاهين حال مصطح أن يؤتوا أولي القربى ده بتربطك بيه رحم والإحسان إلى الرحم ده يعني بسم الله ما شاء الله والأحاديث بقى والآيات اللي في الأرحام دي معروفة يبقى هو صاحب رحم والمساكين وهو مسكين وعرفنا مين هو المسكين والمهاجرين في سبيل الله الثلاثة دول ما يشفعلوش رحم وما تشفعلوش رحم وما تشفعلوش فقره وشدة احتياجه ما يشفعلوش هجرته في سبيل الله ما تشفعلوش ده الهجرة بس ده كفاية تراعي فيه الهجرة بس هجرته في سبيل الله تشفعلوش وده بيدلل لك ان فعلا الحسنة الحسنة تمحو السيئة ولكن السيئة لا تمحو الحسنة السيئة لا تمحو الايه الحسنة وده القاعدة اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم ها اتبع السيئة الايه حسنة تمحوها لكن عمر ما فيه سيئة هتيجي تمحو ايه ما دام فعلت الحسنة ثبتت لك ثبتت لك إلا في حالات شاذة نبقى نتكلم عليها في حينها تمام لكن سبحان الله دي قاعدة اهي وده ما يشفعلوش يشفع وبعدين تعالى يا أبا بكر ومش غلط غلط هو هو الواحد اللي عرض للخطأ هو لوحده طيب يا أبو بكر ما من عبد وأنت أولهم إلا ويتفضل الله عليه ويحسن إليه مش كده ولا إيه هو مش ربنا متفضل علينا جميعا ومحسن إلينا جميعا ولا إيه تمام كما تحب أن يعاملك الله فعامل خلق الله إزاي طيب إحنا ألا نسيء إلى الله بنسيء ولا ما بنسيئش بيمنع فضله بيمنع إحسانه عمرك شفت واحد خرج سب الدين صوته راح ها شفتها شفتها عمرك شفت واحد بطل يصلي ولا يصوم فربنا منع عنه الهوى ولا منع عنه الشمس قال لا دي المسألة بقى نحن نسيء إلى الله وفضل الله وإحسانه إلينا واصل اهو واصل اهو وقت ما بنقول تبنا إلى الله بيعمل إيه يغفر لك كمان احنا لسه كنا بنتكلم في الكلام ده طب انت يا أبا بكر منزه عن الخطأ منزه مش منزه يعني ممكن تخطئ حلو إذا أخطأت تحب أن يمنع الله فضله عنك ولا يغفر لك ولا تحب يتفضل عليك ويغفر لك بالطبع الإجابة هتكون إيه أحب أن يتفضل علي ويغفر لي كما تحب أن يعاملك الله بهذا فعامل الناس بهذا زي ما تخطأ في حق الله وتحب أن يتفضل عليك ويغفر لك كذلك من أخطأ في حقك تعمل إيه برضه تفضل عليك ويغفر له ولذلك شوف, شوف عجز الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني ها يا أبو بكر تحب ربنا يغفر لك اه اغفر ما تغفرش أنت الخلق ليه بقى ليه ما تعرفوش عنه ليه شوف المؤثرات اللي سبحان الله شوف المؤثرات اللي كيف تنزع ها الغضب والغل من قلب إنسان كيف تنزع حدثوا عن مكانته الأول وبعدين حدثوا عن الطرف الآخر اللي هو هم بقى ان هو ياخذه ومش عارف ايه يا اخي ده في اللي يشفع له كتير وكتير وكتير وكتير وكتير وكتير زي ما بنعمل حتى مع مع الزوجات الزوجه مثلا نعمل معاها مش عارف ايه نقعد نقول لها نقعد نقول لها كده الله انت يعني ده انت اخت فاضله والمفروض ان الاخت الفاضله عارفه مكانه الرجل والمفروض ان الاخت الفاضله والاخت الفاضله والاخت الفاضله والاخت وبعدين تعالي هو الراجل ده ما عملش معاكي خير في حياته ابدا ده عمل وعمل ده ما يشفعلوش ده ما يشفعلوش كل ده بي ايه يزيل حبه حبه حبه لحد ما النفس تصير صف وبعدين تعالي انت هو غلط معاك انت منزعه عن الغلط لا طب ما انت ممكن تغلطي هنقعد برضه نقول له الكلمتين دول ونطلب منه انه يعفو عنك وربنا بتحب ان ربنا يعفو عنك خلاص انت كمان عديه المؤثرات دي بيبقى ليها دخل خطير جدا في تصفيه النفوس لكن مش تقعد مع صاحب الحق وتقول له تقول لا ما انا علشان بس ما اخليش يتسبس قوي فاقول له انت بتصاحب حق لا بالعكس انت كده هتجيب نتيجه عكسيه 100% 100% لا لا فشوف تكون النتيجه شوف الله سبحانه وتعالى بينها من كل اتجاهات والزوايا اني شوف انت ايه وما يصحش منك كده وشوف هو مين والطيب اللي عمله ويشفع له وشوف انت تحب ربنا يغفر لك ولا لا فاذا احببت ذلك فاغفر انت لخلق الله اصفح عن خلق الله خلاص ألا تحبون أن يغفر الله لكم وبعدين يا أخي ده من صفات الله والله غفور رحيم فإذا كان الله غفورا رحيما ألا تحب أن تكون فيك هذه الصفات مش عايز تبقى فيك وعشان كده ما أن سمع أبو بكر هذه الآية وخرقت قلبه فعلا خرقة أبو بكر الصديق تأثر في بعض الأطفال تكون نبتة وقال والله لا أمنعن فضلي عن مصطح أبدا خلاص كله يرجع زي ما كان كله يرجع زي ما كان زي ما كان وده دليل على ان الله سبحانه وتعالى زي ما قلت بيشير الى ان في بعض من خاضوا في حق من عائشه هم صادقون فعلا في توبتهم واللي كان منهم مصطح دليل أن الله طالب أبا بكر الصديق أن يعفو عنه وليعفو وليه وليصفحوا وليصفحوا وعشان كده بيبقى في عندنا عفو وصفح عفو وصفح فزي ما قلت العفو ان انت مش هتاخذه على ال على اللي عمله ده لكن ممكن تقعد ها زي ما بيقولوا بتتلكك له على لا احنا عايزين عفو وايه وصافح خلاص كأن شيئا لم يكن كأن شيئا لم يكن وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم تمام شوف بقى الآية اللي جاء بعد كده الآية اللي بعد كده تقول ايه بقى يا شيخ مصطفى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات اه نعم ماشي واخد بالك لعنوا في الدنيا والايه والاخره ولهم ايه عذاب اليم شوف كم حاجه بقى ان الذين عظيم نعم ولهم عذاب عظيم ان الذين يرمون واحد اصبر علي واحد المحصنات اثنين الغافلات ثلاثة المؤمنات كم وصف المحصنات الغافلات المؤمنات كم وصف ثلاث أوصاف البعض بقى قال هذه الآية عامة والبعض قال هذه الآية خاصة خاصة بمين قالوا بأم المؤمنين عائشة ليه قال لأن هو الأوصاف الثلاثة دي كانت فيها محصنة الإحصان هنا معناه العفة فهي عفيفة الغافلات وأنا حدثتكم عن غفلتها فاكرين قلت لكم إني دايما الغير محصنة الغير شريفة الغير عفيفة بتقعد تدبر وتخطط وتحتاط لنفسها وتحتاط لنفسها واعتقد شفتوا بقى امرأة العزيز وغلقت الايه وغلقت الأول هتسيبها كده وغلقت الابواب وقالت هيت لك شوف مدبرة مقفلة وده وحاطة في دماغها مستعدة لو واجهت موقف تعمل ايه ولذلك وألفا سيدها لدى الباب شوف السرعة كده قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم عشان تلبسها زي ما بيقولوا كده ها شفت كان عايز يعمل فيها أول ما شافت زوجها دي تسميها غفلة هي أمك ما تسميها فاهم مغلقة ومدبرة ومحضرة نفسها لأي موقف لأي موقف لكن زي ما قلت لك كون إن أم المؤمنين عائشة تيجي مع صفوان على رؤوس الأشهاد كده ده يدلل على غفلتها والله ان هي لو فعلا قصده او زانيه معاه كانت لا يمكن هتيجي معاه والا هتثبت على نفسها الشبه ولذلك انا قلت لكم حتى ال ال ال ال المنحلات الان لما تبقى ماشيه مع واحد في الشارع فين يجوا قبل البيت ب 2 3 كيلو ويمكن هم جيران وساكنين في بيت واحد ها يعملوا ايه هو يمشي يلف مش عارف منين وهي تلف منين وهو يخش الاول وهي تخش بعدين شوف الكلام ده حسبان لكن بالله عليك اروح داخلين الشارع مع بعضيهم كده كده راح داخلين كده يبقى معناها ايه هقول الناس احنا فده دليل على غفلتها ان هي جايه معاها كده مش حاطه في دماغها اي حاجه اي حاجه هذه غافلات المؤمنات هي شوف كيف اي اين تربت وكيف تربت اين تربت وكيف تربت رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين فقال بعض قال إن الثلاث أوصاف بينطبقوا عليها البعض الآخر قال لا الآية عامة تشمل كل من اتصفت بهذا الايه بهذا الوصف الآية عامة وطبعا هتدخل فيها أم المؤمنين عائشة دخول أولوي لأن اتكلمنا عن المحصنات هتبقى هي أول المحصنات اتكلمنا عن الغافلات فهي كانت من الغافلات اتكلمنا عن المؤمنات فهي تاج على رؤوس المؤمنات فهتدخل فيها دخول أولوي وده طبعا الراجح إن دايما بيبقى العبرة بعموم الإيه؟ بعموم اللفظ فقالوا الآية عام يرمون احنا اتكلمنا عن يرمون الرمي اللي هو القذف بالإيه؟ بالزنا واحنا بيناه واحنا بنتكلم عن آية القذف يرمون المحصنات وقلنا معنى الإحصان لأن أنا قلت لكم الإحصان بيجي في القرآن الكريم إما بمعنى أو, أو, أو من معايير بصفة عامة أن الإحصان بيجي بيأتي بمعنى الحرية وبيجي بم- بمعنى الزواج وبيجي بمعنى العفة فاكرين الكلام ده هنا معناه الايه معناه ايه العفة وبيجي بمعنى الإسلام إحصان هنا معناه العفة يبقى الذين يرمون المحصلات أي العفيفات ولذلك وعلى هذا بقى لما تيجي تتكلم انت مثلا عن واحدة من بتوع ال- الفن مثلا وتقعد تقول آه، آه، آه، زي ما بيحصل احيانا بنيجي نتكلم عنها فنقول العاهرات الداعرات فيطلع واحد يقول لك خوض في الاعراض ده ولا مش خوض يا سلام بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يا ابني القران حذر من قذف ال- المحصنات فدي محصنه دي دي عفيفه دي عندها ادنى عفه ولا ادنى شرف تقول غافلات دي غافله بعينها بيجحة وقد كده غفلة ايه غفلة ايه يا ابني غفلة مؤمنات هم عندهم ذرة ايمان هي بتقول كده هي بتقول كده آه، تقول لك انا مؤمنة اصل الايمان هنا بس اما بقى تتعرى ده مش من الايمان عندها مش مشكلة يقول لك اهم حاجة هنا فتتعرى وتتردى في احضان الرجال فسكت هي ما استحتش انها تغطي نفسها او تتغدى في احضان الرجال بتطلع على شاشات السينمات والتلفاز علانية مرة بتقبل هذا ومرة بتنام مع ذاك مصائب فتقول لي يا ابن محصنات ايه دول شرفهم هو الثمن ولحمهم وعرضهم هو الثمن اللي هو فيه شرف وعرض ايه وعفاف ايه مال مال دول ومال العفاف مال دول فاي شرط من الثلاثه دول مش هتلاقيه فيهم إن أردت إحصانا فغير محصنات وإن أردت غفلة فغير غافلات بدحات ومنتهى السفالة وإن أردت إيمانا فهن غير مؤمنات ولا ذرة إيمان عندها ولا ذرة إيمان عندها حتى لو راحت حجت زي سير زكي مثلا كده هل إيمان ما وقر في القلب وإيه وصدقه العمل العمل في العمل في العمل فالقرآن بيحذر بقى لما يكون في محصنة مشهود لها بالعفة غافلة مؤمنة إياك أن ترميها بغير بينة ولو فعلت حلت عليك لعنة الله دنيا وآخرة وآخرة مش كده وبس ولابد أن يكون في المقابل ولهم عذاب عظيم وخد كلمة عظيم بقى دي اسرح فيها زي ما انت عايز هي أكبر من أن تفصل الله خدها زي ما انت عايز لأن من المعذب الله شوف بقى قدرة الله ايه وايه اللي يعني يكون في قدرة الله بقى شوف خدها زي ما انت عايز يقول لك الله طب ما احنا ممكن نتكلم في قعده مع بعضينا كده ما حدش يعرف حاجه أه، زي ما بيحصل ثلاثة أربعة مع بعض يقعدوا يتكلموا في حق فلان في حق فلان وزي المجلات القذرة الآن اللي بتتكلم في حق ال- المنتقبات وال مش كده ولا ايه؟ يقول لك النقاب والله مش عارف ايه وايه اه دول برضه بيثق فيهم الذين يرمون المحصنات المؤمنات الايه؟ الغافلات والله ب- ب- يعني الآية دي إن شاء الله ستصدق عليهم ستصدق عليهم لأن ملقوش غير النقابة اللي يتكلموا عليها والعريانة وبتاعت الاستريتش والمتريتش والهباب اللي احنا بنشوفه ده ولا يجيبوا عنها سيرة أبدا هي دي المتقدمة المتحضرة الشريفة العفيفة بس ما قالولناش تحت الميني جيب ايه ما قالولناش ورا بدلة الرقص ايه ما قالولناش ورا الاستريتش ايه لكن يقولوا لنا ورا النقاب ايه لا لا وإن كان في اللي أساء للنقاب فتعميم الحكم لا يجوز والنقاب مش هو السبب لا ده اللي أساءت إليه أو أساء إليه كلب أو كلبة إحنا منهم براء لكن فعل العفة هي النقاب عايز انت ايه اللي مزعلك النقاب فزي ما قلت في ناس في مجالسهم يقول لك هو حد سامع حاجة وأي مجلس بقى يروح قاعدين ثلاثة أربعة سواء نساء أو رجال ويتكلموا بقى في حق هذه وفي حق تلك وللأسف معظم مجالس المسلمين والمسلمات لا تخلو من هذا لا تخلو من هذا وبعد كده يقول لك احنا ما قلناش لحد ودعوا الخلق للخالق وخلاص الله أعلم بعد ما يكونوا قالوا ساعتين ثلاثة الله أعلم خلاص فربنا سبحانه وتعالى شوف يقول مش هنجيب حد يشهد عليك ولا يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد إيه عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وهنا في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في صحيحه هذا الحديث طيب جدا لو حبيت انك تسمعه وتستكمل معنا الحديث يبقى هتجينا يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدره نسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا أو علينا قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين طبعا عندي سؤالين السؤال الأول سياسي والسؤال الثاني شرعي السؤال السياسي بتعلق بجمهورية الشيشان واللي بيفعله معها الروس الآن وهل سيكون مصيرها مصير البوسنة والهرسك ولا لا حتة مصيرها دي في يد الله لكن طبعا الواضح جدا ان كالعادة اي بلد فيها تجمع اسلامي الان بقت بينتهك حرماتها ولابد ان اي ظاهرة اسلامية فيها تقود وده مخطط عالمي سائد سواء كان بيد أمريكا بيد روسيا بيد إسرائيل هي كل القوى دي تكالبت على وأد الإسلام وده أمر بيانه الله سبحانه وتعالى ولا قلت لك المتتبع لآيات القرآن هيرى عجبا هيرى إن الصليبية واليهودية والوثنية اللي هخش فيها الآن حتى ولا الشيوعية كل هذه القوى كانت متحاربة متضاربة قبل أن يأتي الإسلام قلت لك إن الصخرة اللي في بيت المقدس تعلق بالنصارى لما كان اليهود ماسكين بيت المقدس عملوها مزبلة واليهود كانوا بيولعوا في النصارى وهتلر بتاع ألمانيا ها بشيوعياته وكفره كان بيحط اليهود في الأفران أحياء كده فالعداء كان بين الثلاثة على قدم وعلى سقف القرآن بيصوروا وكله كان بيرمي كله بالجهل والضلال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء والمشركين كانوا لا عجبهم لا دول ولا دول لما جاء الإسلام شوف اللي كانوا بيقولوا دول مش على شيء ودول مش على شيء اجتمعوا على كلمة واحدة كونوا هودا او نصارى تهتدوا يا ولاد الذين ما كان لسه ده العشاء العشاء بقى كونوا هودا او نصارى طلع قبل التين هتبقى مهتد كونوا هودا او نصارى تهتدوا بس المهم ما تكونوش ايه بس كده بس كده والشرك راح داخل معاهم في الخط ولذلك الثلاثة الآن اجتمعوا وأصبحوا يدا واحدة على الإسلام وأهله في وقت بدأوا يخضروا فيه حكام المسلمين باسم السلام داعي سلام وادوا جاي وده بتاع سلام يا سلام شوف محترم من دعاة السلام شوف سلام سلام سلام سلام سلام بلجوهم واشعلوها علينا احنا حرب نفسي اسمع عن الجهاد شوية مش عن السلام لان بيت المقدس مش محتاج سلام محتاج جهاد واللي عملوه اليهود مش عايزين سلام لا اليهود ما قدروش يتصدوا عشان تبقوا عارفين لجهاد الفلسطينيين هناك مش قادرين يوقفوه شوف كام سنة الانتفاضة شغالة كام سنة مش عارفين لا يوصلوا للزعامات ولا يوقدوا هذه الانتفاضة فبدل ما يستنفذوا قواهم معاهم قال لا خلي الفلسطينيين ياكلوا بعضيهم قول العرفات ليك دولة وشرطة بس تضمن لنا السلام الداخلي فبعد ما كان اليهود هم اللي بيعتقلوا بتوع حركة حماس بقت الشرطة الفلسطينية هي اللي بتعتقلهم فبدأ الفلسطينيين ياكلوا في بعض لحد ما هيتصفوا وبعد كده لا عرفات ولا غيره كله هياخد على قفاه كل بره كل بره دي سياسة كلاب القرآن يتكلم عنها كويس قوي والسنة والقرآن وضحوا كل الكلام ده كويس قوي بس للي يفهم مش للي يجعجع و- وفاكر نفسه فاهم وهو ما بيفهمش لا دي سياسة سياسة سياسة ذئاب بيستخدموها بيستخدموها فالمؤامرة يا ابني واضحة تقويض الإسلام في كل مكان في كل مكان حتى البلاد اللي هيبقى فيها حكم إسلامي لازم هيوقعوا بين الإسلاميين وبين الحكام وده اللي حاصل فحاجة من الاثنين يا ياكلوك هم بإيديهم وأسنانهم يا يخلونا ناكل بعض والنتيجة واحدة اللي يقدروا بياكلوه بياكلوه واللي ما بيقدروش بيخلوا بعضنا ياكلوا بعضا وعشان كده دايما بخاطب اخواننا هنا وبخاطب الجماعات هنا وبخاطبهم في كل مكان والله لن تقوم لنا قائمه ما دمنا بيسب بعضنا بعضا بيكفر بعضنا بعضا وعصبية كل جماعة نفسها فقط عصبيتها لدين الله عمرنا ما هنعمل حاجة وهنبقى غثاء كغثاء السيل احنا لازم نلتفت لعدونا الحقيقي ولابد ان احنا نجتمع على قلب رجل واحد وتعرف عدوك الحقيقي فين لكن اللي احنا فيه ده لن يوصلنا الا الى القاع ففي تخدير لحكام المسلمين وفي ايقاع بين طوائف المسلمين وعشان كده عمرنا ما هنلتفت لقضيتنا عمرنا ما هنلتفت لقضيتنا احنا لسه قاعدين بنتخانق انت هتبقى اخوان ولا جهاد ولا جماعه ولا تكفير عمالين نتخانق على دي بس عمالين نتخانق على دي يا حبيبي خليكم كلكم مسلمين خليكم كلكم مسلمين زي ما هم كلهم بقوا ها جابها واحده ضدنا ضدنا فعايزين ده التشتت اللي احنا فيه ده عايزين نبص لقضيتنا الكبيره قوي اللي زي ما قلت لك الحرب ضروس على الاسلام وعلى اهله في كل مكان في كل مكان واديكوا شفتوا الصومال يا بس في شيشان وفي البوسنه والهرسك الصومال في اريتريا وفي السودان وشغالين على السودان تمام وعلى مصر دلوقتي الان ازاي يقعوا بين الجماعات وازاي يقعوا بين الحكام وازاي يفهموا الحاكم ان دول اللي هياكلوه وازاي يفهموك ان مش عارف ايه وناكل ياكلوا بعضنا بعضا وفي الاخر هم بياخدوها مقشره مقشره زي ما عملوا يعني عشان تبقى عارف اقتصاد امريكا كان اوشك على الانهيار زي اقتصاد روسيا بالظبط وامريكا كانت محتاجه ان ان اقتصادها يقف على قدم وساق باسرع وقت راحت مستغليه هبل صدام حسين لقت مشكله صغيره بين صدام حسين و... وبين الكويت واللي تابع منكم الاحداث دي في وقتها بذكاء كان يفهم الكلام ده ماشي ازاي والمشكله حصلت وكادت تحل خلاص وكادت تحل وقعدوا مع بعضيهم وقالوا زي ما سمعت من حسني مبارك و- وقعدنا وقلنا نصفي والم... كادت تحل كادت المسألة تحل لو تسمعوا ان صدام حسين كان في العيد القومي بتاعه بعد ما قعدوا القعدة دي طلع في العيد القومي بتاعه واتكلم ب- بالغطرسة بتاعته وقال ان احنا الان بنصنع النووية واحنا الان اصبحنا يعني على قدم وساق مع الدول العظمى واحنا ان شاء الله هنعد من اقوى دول العالم الكلمة دي ما راحتلوش بطيب ما راحتلوش بطيب فاتسمعت وامريكا وعيتها كويس قوي امريكا عايزه مال وعايزه تضرب اقتصاد العرب وقوتهم فصدام دي دوله عربيه وفيها برضه مسلمين هي تتبع عقيدتهم صحيحه ولا غير صحيحه لكن في نظرهم ما لهمش هم دعوه بالتفاصيل دي مسلمين على طول لو كنت ت- تشوف راحت بعد الخطاب ده مباشرة راحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعراق وراحت قعدت مع صدام وقالت له جملتين قالت له أمريكا بتديك الضوء الأخضر ما لم يكن هناك مساس بمصالحها ففهم من الكلمتين دول انه كل الكويت ومحدش يقول لك انت بتعمل ايه وراح قايم رازع في الكويت وهم عارفين اول ما هيتقال هيتقال يا مين يا امم متحده وامريكا وراحت داخله ضربته فاهدرت قوه عربيه كانت هتظهر وطبعا مص الدم الكويت والسعوديين بترول ببلاش أسلحة عندهم كانت هتفسد في المخازن باعوها لهم ها وحسابات بقى يومية طيران اللي قاعد والجنود اللي قاعدة ملايين الملايين من الدولارات مليارات بقت تروح لهم مالوا الخزنة وخدوا بترول ببلاش وباعوا الأسلحة اللي كانت هتفسد من الرطوبة عندهم تمام وقعدوا حطوا رجله على رجل خدوا الاقتصاد وضربوا القوة طيب راح جم اتكلموا احنا هنخلصكم من صدام الشادي وامكم وبتقبضوا اه طلعوا قالوا ده احنا مصورين ماركة الفانيلا اللي لابسها صدام طب يا اولاد الكلب ما ضربتوهوش ليه اما انتم مصورين الفانيلا ما ضربتوهوش ليه قال لا هو راح عشان يضربه ده هو بيصوره انت فاهم كده هو مش راح عشان يضربه هو راح عشان يضرب واديكوا شفتوا كل المشكلة على المفاعلات ال- النووية اللي هناك والقوات التفتيش الدولية لا ولازم يسيبوا عشان هو ده البعبع اللي بيخوفوا بيه الكويت والسعودية فيجثموا على قلبهم ويقعدوا والسعودية وكده اوعوا تسيبونا اوعوا تسيبونا لانهم عباد كراسي اوعوا تسيبونا طب ادفعوا ندفع عايزين بترول خدوا لا، والحقوا صدام ممكن يخرب بيتكم كله قاعد يحول فلوسه على مليارات للسعوديه ومن الكويت عماله تروح على تنعمش الاقتصاد الاوروبي ويتضرب الاقتصاد القومي العربي ادي اللعبه وادي الفتل وادي اللي بيحركوها فهي هم بداوا لان كيسنجر آه، و- ولا بتاع ده نيكسون بتاعهم ده عامل كتاب انه لابد لابد على انتهاء سنة 94 إما أن تقوض القوى الإسلامية وإما أنه مش هيقدروا يسيطروا عليها فيما بعد فماشيين على قدم وساق أن على بال ما تنتهي السنة دي يكونوا عجزونا تماما اقتصاديا وحربيا وجسديا وجسديا يكونوا عجزونا تماما وده اللي حصل فهقول ايه يا ابني غير اني ربنا يولي من يصلح واسال الله ان حكام المسلمين يفوقوا بقى وهقول ايه بس غير اني بقول حسبي الله ونعم الوكيل والى الله المستكى في ايدينا ايه ولا في ايدي ايه انت قلبت عليا المواجع وبان عليك عايزني اروح اصيف تاني ولا ايه مش عارف مصايب آه، بيقول لي ما حكم تشبيك الأصابع في ال- في المسجد كلام في تشبيك الأصابع في- عند الفقهاء دار فيه كلام كثير جدا هل هو مكروه ولا غير مكروه ممنوع ولا غير ممنوع الراجح أو خلاصة المسألة علشان ما نطلش في, ال- في الكلام زي ما قال ابن حجر وده كان من صنيع البخاري إن تشبيك الأصابع مكروه لمن كان منتظرا للصلاة أما إذا كان بعد الصلاة أو في تعليم والتعلم فلا شيء في هذا والدليل على هذا حديثان حديثان حديث آه، آه، السهو في الصلاة آه، حديث آه، الشهير اللي هو حديث ذي اليدين وفي هذا الحديث أبو هريرة بيصف حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانصراف من الصلاة فقام إلى خشبة في مقدمة المسجد وشبك بين أصابعه فكان ده دليل على جواز تشبيك الأصابع بعد الانتهاء من الصلاة وأيضا في حال التعليم والتعلم وزي ما بيستدل على هذا بالحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه قال وأما إذا كنت منتظرا للصلاة فيكره لك ذلك لأنه مدعاه للكسل وذكروا كلاما كثيرا في هذا إن شاء الله تعالى تبقى ترجع له في حينه لكن أو في مكانه لكن أنا اديتك الخط العريض أنه يكره لمنتظر الصلاة أما غير منتظر الصلاة بعد الصلاة أو في تعليم والتعلم فيجوز لك هذا بواقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأحاديث الصحيحة قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم لن أجيب على أي سؤال بعد ما أقوم يعني أنا تعبان على الآخر الله يعزك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم